بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية فهذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية شفت بقى أمير المدينة أفقر واحد فأرسل إليه 500 دينار قال خذوا هذه الصرة فيها 500 درهم وأعطوها له وقولوا له أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك أصلح بها شأنك فبلغوا بيته في الليل فأرادوا أن يفرحوه بها قالوا الراجل لما يجيله 500 درهم مرة واحدة ده قلبه هيقف من الفرح عدي عليه في الليل اديها له فقالت زوجته زوجته بتحكي الحكاية قالت فما استيقظت إلا على صوته وهو يقول أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك فقمت فرأيته يدفع صرة أمامه كأنها حية ويقول أعوذ بالله منك قلت مالك قال دخلت علي الدنيا لتفسد علي ديني هو ده الثبات عند ورود الفتن جات له فتنة النساء يردها جات له فتنة المال يرد الثبات بقى الثبات ما هو أحيانا بتردها وقلبك معاها نفسك فيها هي دي القضية الثبات الثبات عند البلاء سهل يا جماعة الثبات عند البلاء اللهم عافينا ولا تبتلينا يا رب مفيش حاجة سهلة في الدنيا دي لكن أسهل من الثبات عند قالوا كده ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر الصحابة آه المشكلة مش الفقر الرسول قال والله ما الفقر لو واحد ابتلي بالفقر مضطر يصبر لكن إذا ابتلي بالغنى فين حق ربنا لو ابتلي بالمنصب والجاه فين حق ربنا والإخلاص والصدق لو ابتلي بالنساء اللي بتتهابت عليه وبتجري وراه وبتكلمه وعايزاه يعمل ايه هي دي الابتلاء الحقيقي بقى هنا القلب الفؤاد محتاج ايه رسوخ وتثبيت اللهم ثبت قلوبنا الفؤاد الفؤاد محل التثبيت وإذا ثبت الفؤاد حصل اليقين وإذا حصل اليقين أبصر القلب تتفتح له عينين بقى ويشوف ينور يحصل للقلب نوره شوف الفؤاد قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ربنا اوحى لام موسى انت خايف على الواد ارميه في البحر باليقين بقى حصل ايه رمته ما هو اليقين انها صدقت قول الله ان ايه ردوه اليك ربنا بيقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين انا بجيبي 20 جنيه ما فيش غيرها اعمل ايه اتصدق بكام اقول لك ما تتصدقش بحاجه اذا سالتني اتصدق بكام اقول لك اوعى تتصدق لو سالتني ربنا قال كده يسالونك ماذا ينفقون قل العفو مش عايز حاجه العفو لكن لو انت عندك يقين هتصدق بالعشرين وربنا هيخلف عليا خيرا منها قبل ما تنام هيجي لك الستين هيجي لك المتين قبل ما لازم باليقين ابو عثمان النهدي رجل كان ياخذ من بيت مال المسلمين كل شهر خمسة عشر دينارا رزقه من بيت المال بيت المال بيدي العلماء عشان يتفرغوا ما يشتغلوش للدنيا يقول له خد دول اصرف على نفسك ما تشتغلش ويدي الفقراء ويدي المجاهدين ده بيت مال المسلمين فكان قبل أن يصل إلى بيته يتصدق بخمس ثم إذا بلغ البيت وجدها خمسة عشر كما هي فقال لابن أخيه لو صنعت مثل ما أصنع قال له يا ابني أنت بتاخد 15 أنا بصدق بخمسة من 15 وبوصل البيت ألاقيهم 15 زي ما هم اتصدق بخمسة فقال لو ضمنت لي ألا تنقص تصدقت قال له تضمنها فقال يا بني إني لا أشترط على ربي قال له لا أنا لما بصدق ما اشترطش عليه بقول له أنا أطلع خمسة بس بشرط تدهم لي خمسين لا أنا لا أشترط على ربي هو بيتصدق باليقين يلاقي الشاهد اليقين يحمل بقى على ارتكاب الأهوال أم موسى راحت حاطة ابنها في الصندوق ارمي في البحر الشاهد هنا هو بقى الشاهد هنا هو ربنا يقول ايه وأصبح فؤاد أم موسى فارغا واصبح واصبح ايه فؤاد احنا بندور كده على كلمه ايه الفؤاد هنا اللي هو محل التثبيت ساعه ما راح التثبيت اصبح فؤاد ام موسى فارغا يعني فارغا من الايه من التثبيت فضي من اليقين ان كادت لتبدي به كانت هتجري في الشارع تقول ابني اللي في الصندوق ده ابني هاتوا ابني لولا ان ربطنا على قلبه اللهم اربط على قلوبنا يا رب اه هي دي بقى انك انت احيانا تلتزم تدخل سكة الدين خلاص هتخلص من الحرام شيل ده حرام وارمي ده حرام ما تعملش ده حرام وبيع ده حرام واقفل ده حرام وخلاص اقفل هنا واعمل هنا وسوي هنا والتحق وبدا يمشي بدين بعد لحظه شويه ابن القيم يسميها العصره تحصل عصره القلب اللي هي اصبح فؤاد ام موسى اه يبدا القلب يفرغ من اليقين من الحماس الاولاني فيقول آه، انا برضو اتسرعت شويه كان المفروض آه، اه التزمت في فتره مش سيئه طب يعني اليومين دول الاقتصاد خربان هي مش ناقصه هي دي بقى واصبح فؤاد ام موسى ايه اه يبدا القلب يفرغ من اليقين ان كادت لتبدي به تلاقي واحده في لحظه رت دقت كده لبست الحجاب وشويه ولقت زوجها بيتاخر بره تقول اه وانا من ساعه ما لبست الحجاب وهو اتغير هو بدا يدور بره أنا برضو اتسرعت كان مفروض أسمع كلامه هي دي وأصبح فؤاد أم موسى آه فارغة وأنا عايز أثبتك إذا التزمت فابتليت فاعلم أنك صادق ابن القيم بيقول كده في طريق الهجرتين إن لما يحصل لك الإحساس ده يبقى أنت صادق لأن الشيطان بدأ يلعبك لكن لو ما حصلش يبقى أنت كذاب والشيطان سايبك مش هي- هيلعبك ليه شكى بعض المسلمين لابن عباس قالوا نحن نوسوس في الصلاة واليهود يقولون أنهم لا يوسوسون في الصلاة فقال وماذا يوسوس الشيطان لليهود الشيطان يوسوس لهم ليه ما هم شياطين أصلا فالشاهد ايه القضية كده لما تلاقي قلبك بدأ ي- ي- يخاف انت صح اسود بقى اسود اسود اسبط امسك وقضية العصرة دي في قصة كعب بن مالك ابن مالك الصحابي لما تخلف عن الرسول ما صلى عليه في غزوة ايه تبوك في غزوة تبوك اتخلف ولما جه النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ايه حضرني بثي القصة فيها فوائد كتير انا ذكرت فيها 134 فايدة من القصة دي لكن انا عايز بس اجيب حتة العصرة دي لما جه الرسول وقعد قال فدخل إليه المنافقون يعتذرون إليه فيقول قم يغفر الله لك قبل منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله ده مبدأ قلنا في بداية الدرس مش كده ده مبدأ إن احنا بنقبل من الناس الظاهر والأسرار نسيبها على الله واحد جاي يقول لي أنا عندي ظروف خلاص مش أنت كذاب ده أنت كنت عنده فلان انت ما شفت انت ما تعرفش عنده ظروف خلاص قبل منهم علانيتهم وكل سائرهم الى الله فلما رآني اشار الي ان تقدم اذنه فدنوت منه وجلست بين يديه فما زال يقول لي اذنه حتى مست ركبتي ركبته حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام لو كنا عشنا في زمنه بس يا ترى كنا نبقى من الصحابه ولا يا رب استرنا يا رب الحمد لله على كل حال اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها الشاهد الرسول زعلان من واحد لان الرسول سال عليه وهم في الطريق قال اين كعب بن مالك فالشاهد قال له قرب قرب قرب لحد ما قعدوا قدامه مباشره ثم قال ما خلفك انت ما جيتش ليه فقال يا رسول الله لو جلست بين يدي غيرك لخرجت من سخطه فقد اعطيت لسانا انا بتكلم كويس وممكن اي حد اقنعه ان انا معذور ولكن اخشى ان ارضيتك اليوم ان يسخطك الله عليك والله ما كنت في غزوة قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك الله والله كلام زي الفل ممكن نقعد نشرح فيه الصبح بس خلاصة الكلمة مني وأنا بحبكم في الله إن الإنسان إذا صدق ربنا بيسدده ويحميه تلاقي واحد بيجري علشان يزني وربنا يسد في وشه الأبواب ويحميه ما ينولوش دي أبدا تلاقي واحد قاعد في قاعدة وعايز يكذب ربنا ينسيه ويخليهم يتكلموا ويصغروا ما يكذبش فالراجل ده الكلام ده اللي حماه مين الله بيحبه عايزه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يحكم الله فيك لما قال أما هذا فقد صدق دليل ان الرسول كان عارف ان تانيين كذابين وعداها عداها ما هو كده ده الذكي الشاعر بيقول ايه ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه يتغابى قال الغبي ما يبقاش سيد ابدا لكن سيد القوم ممكن يعمل فيها يعمل فيها انه مش فاهم بس هو هو فاهم كل حاجه بس هيعديها بمزاجه هاكلها بمزاجي ماشي كل هو بمزاجكم بقى وعدوا دي المهم انه قام قال لما خرجت تبعني بعض اهلي فما زالوا يؤنبونني هلا كنت اعتذرت اليه كما اعتذر الاخرون فما زالوا يؤنبونني حتى هممت ان ارجع فاكذب نفسي طلع وراه بقى قرايبه جماعه من قرابتي حماه ونسيبه واخوه وابن عمه يعني انت عامل لنا فيها فيتك ما عقدها ليه ما كنت قلت له عندي عذر يا اخي وعدت زي ما الناس عدت انت بس اللي شايفها كده هيحصل لك كده لما تلتزم هيجوا يقولوا لك يعني هي خلاص صدقني لازم ضحكوا عليك عملوا لك غسيل مخ يا عم كل يعني الحالقين دول هيروحوا النار هيقول لك كده زي ما تدخل على واحده حتى صور في شقتها شالت الصور شلت الصور دي عشان حرام حرام يعني انت اللي معقداها ما كل الناس حاطه ده احنا رحنا عند الشيخ فلان عنده صور زي ما قالوا كعب بن مالك هي بالظبط الشاهد ايه اول عصره ان الرسول خصمه صلى الله عليه وسلم شوف بقى لما تبقى عايش مع النبي وتلاقي النبي بخصمك وانا عايز احول من دي على ثلاثة ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة فاحنا كبرنا موضوع ان النبي خصمك فما بالك لو ربنا خصمك ما بالك لو ربنا مش هيكلمك اهي دي اشد من عذاب النار ان ربنا يقطعك ما يكلمكش لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر وفي روايات تانية المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمسبل إزارة حاجات خطيرة إن ربنا خصمك عشان ما اطولش عليكم الشاهد ان الرسول خصمه ودي اول عصرة للقلب العصر عارفين ايه ان هو يخرج من عند النبي يعني انا عشان صداقتك يبقى ده جزائي تخاصمني انا الصادق وتصالح الكذابين دي كانت ايه عصرة في قلبه كانت ممكن تطفشه ودي اللي احنا بنقولها كتير انك انت لما تشد على العاصي ممكن يطفش ما يطفش يطفش انا اقول الحق واللي يثبت خير وبركة واللي ما يثبتش هو حر مش موضوعي بس انا ما اخدعوش ما اضحكش عليه اقول الحق اقول الصح اقول الصواب اقول حلال وحرام الشاهد يا جماعه ان حصلت عصره في قلبه واحنا قلنا بقى للاخت اللي لبست النقاب وجات لها العصره والاخ اللي التحى وجات له العصره يثبت ازاي ده قال فسالت هل لقي احد مثل الذي لقيت قالوا نعم فلان وفلان فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة فتثبت يبقى الإنسان يثبت إزاي بقى بالصالحين ان انا اشوف اتنين تلاته ما انا دلوقتي كل اللي يقول لي انا التحيت وابويا عامل لي مشكله اقول له كل اللي التحى حصلت له نفس المشكله دي هيرفدوني من الشغل كل اللي اعفى لحيته حصلت له المشكله دي تقول لي ما هو جوزي بدا هي... هينفر قال كل اللي انتخبت حصلت لها المشكلة دي اصبري واثبتي وعندك فلانة وفلانة وفلانة او عندك فلان وفلان وفلان هي كده لما تتقوى بالمؤمنين ربنا يثبتك قال فجلست في بيتي وفي يوم ضاق علي صدري فخرجت فأتيت حائطا لابن عمي أبي قتادة فتسورت عليه الجدار ما راحش لابن عمه من الباب ده نط عليه من الحيط ليه عشان ما حدش يشوفه هو داخل فقلت السلام عليكم فوالله ما رد علي السلام آه لما يبقى الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما الرسول يقول لي ما تكلموش يبقى ما ردش على ابن عمي السلام ولو احنا في حيطة ما حدش شايفنا بس بسمع كلام النبي وصلت فوالله ما رد علي السلام فقلت أنشدك بالله ألست تعلم أني أحب الله ورسوله قال له بستحلفك بالله انت مش عارف ان انا بحب ربنا اصل الرسول مخصمه والصحابة مخصمينه الراجل يقول هو في ايه يا جماعة هو انا عملت ايه ها تعبان فمحتاج حد ايه يريحه فراح بيقول وانت مش عارف ان انا بحب ربنا قال فما ردها علي حتى اعدتها عليه ثلاثا ثلاث مرات يقول له نشدتك بالله بالله العظيم عليك يا اخي يا اخي رد عليا انت مش عارف ان انا بحب ربنا اصل اصعب حاجه ان يشك في اعظم ما تملك فقال الله ورسوله اعلم فكانت علي اشد اعصر دي ايه دي عصره تانيه عصره جامده ان يشك انا ما بحبش ربنا يا جماعه انا بعد كل اللي انا عملته يعني كان ذنبي ان انا صدقت دي اسمها ايه عصره تحصل لك كده تلاقيك مثلا كنت ابوك وامك بيحبوك وبيدلعوك وكنت تتاخر بره مراتك كنت تتاخر بره الساعه 2 و3 بالليل وترجع تلاقيها قاعده مستنياك ومبسوطه ومهيصه يوم بقى ما تروح تحضر درس وتتاخر للساعه 12 كنت فين وبعدين بقى في اللف والدوران اللي انت ده انا بحضر درس انت اتدروشت ما انت من يوم ما مشيت مع السنيه وانت خبت وانت قال لا لا طب انا لما كنت عاصي كانت الدنيا حلوه لما امشي مع ربنا تتقلب هو ايه ده وهكذا تجد الدنيا تتقلب دي اسمها ايه عصره خلص العصر كده لا لسه قال وكان صاحبي رجلان كبيران طاعنان في السن جلسا في بيوتهما يبكيان أما أنا فكنت رجلا شابا أخرج وأصفق في الأسواق فبينما أنا يوم أسير في السوق إذا بنبطي من نبط الشام يقول من يدل على كعب بن مالك فأشار الناس إلي فسلمني رسالة من ملك غسان فذهبت إلى البيت ففتحت الكتاب فإذا فيه من ملك غسان إلى كعب بن مالك من إيه؟ يا نهار أبيض الملك بعت له جواب يا أخي من ملك غسان إلى كعب بن مالك بلغنا أن صاحبك قد قلاك بلغنا أن صاحبك محمد هجرك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة فالحق بنا نواسك يا نهار أبيض الملك بعت له يقول له إيه تعال لي وأنا أجعلك وسيس الحق بنا نواسك سبحان الله العظيم دي إيه آه ده يا رسول الله انا حبيبك تخاصمني كده ومالك غسان بعيد لي ما هو ساعتها لما تلتزم وكان في واحدة بتتصل عليها وما تردش عليك وتبعت لها وما تجاوبش يوم ما تلتزم تبدأ هي تجري وراك كنت بتجري ورا البنك سنين عشان يديك ما ادكش يوم ما التزمت وحرمت الربا يبعتوا لك تعالى احنا وافقنا على القرض اللي انت طالبه مش عارف ايه هتلاقي الحرام كله ايه جاي يجري وراك بيجي وراك عصرة بالله عليك لو انت وجالك الجواب ده تعمل ايه اه عارف لو انا اقول والله هي فرصة وممكن نحطها في سوق دعوة برضه اروح ادعو الى الله هناك ولما الرسول يصلحنا باجي هغلفها بقى بسوب دين واقول اه او هشيل الجواب ده في جيبي كده وكل شويه اطلعه اقراه اروح نروح طب نصبر عليهم يومين لما نشوف الوضع ايه وكل شويه يطلع الجواب لكن كعب بن مالك عمل ايه قال فقلت وهذا من البلاء فتيممت التنور فسجرته راح مولع فيه في الفرن عشان ما يقراش تاني ينسى الموضوع لو الموضوع فضل كده على طول في في, في جيبه ما هو بعضنا خريج كليه التجاره وجاله جواب ترشيح للعمل في البنك شايل الجواب في جيبه وكل شويه يقول انا جاني جواب كنت اقدر اروح كان زماني مدير بنك دلوقتي بس ما رضيتش وشايل الجواب كان يقدر يشيل الجواب ويوم ما النبي صالح يقول للنبي ايه شوف يا رسول الله انا جاني جواب بس انا ما ما رضيتش اروح شفت بقى ما بيمنش على الله ولع في الجواب اعصر العصر الثالثة لما تمت لنا أربعون ليلة إذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول إن رسول الله ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل أهلك قلت أفأطلقها قال لا ولكن اعتزلها لا تقربها قلت الحقي بأهلك والله الموقف ده يا جماعة من سنين طويلة وهو مشيبني والله مشيبني فعلا بعد أربعين يوم عصر عصر أربعين يوم النبي ما بيكلموش زي ما الراجل وصف قال ايه قال وضاقت علي الأرض بما رحبت حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف انا حاسس النبي مخصمني والصحابه مخصمني وابن عمي يقول لي الله ورسوله اعلم ومالي غسان بعت لي انا حاسس ان الارض مخصماني مكروب وفي الكرب ده الرسول يبعت له ايه مالكش دعوه بمراتك لو انت ساعتها تقول ايه عارف الحقيقه لا لا بقى كفايه لا بقى انا خلاص كده ممكن يقول كده لكن صاحبنا عارف قال ايه اطلقها يعني عنده استعداد يطلع مراته كمان احنا فينا الاستسلام ده فينا الاستسلام ده للدين للشرع فينا الخضوع ده فينا الذل ده ننفع بقى صحابة عجيب امر الناس دول والله قال له لا الرسول بيقول لك ما تقرب لهاش لا تجامعها يعني فقال الحقي باهلك يلا فجاءني اهلها قالوا دعها تخدمك قلت لا قال لا روح اقعد عند اهلك يا عم خليها تخدمك الرسول ما قالكش حاجه قال لا لا خليه عندكم هو ده اسمه الايه العصر عصرة القلب لما الفؤاد يفضى تيجي العصرة دي فلو عدت خلصنا وقعت في العصرة دي هتضيع الفؤاد لو دخل الخير يبدأ يبصر يبصر يحصل له اليقين بقى لما يحصل اليقين القلب يشوف التاني بقى بتاع المعاصي دخل من الصدر وانشرح صدره بالمعاصي دخل للقلب قلب القلب دخل على الفؤاد يحصل التثبيت تثبت المعصية يحب المعصية يموت في المعصية يعشق المعصية يثبت على المعصية فيعمى قلبه يبتلى بعمل يبقى قلبه أعمى أعمى والحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه هو ذا العمى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا أعمى البعمى لو وصل للفؤاد فلما يبصر القلب باليقين زي ما بقول لك كده ان انا اوقن ان لله عرش وكرسي ليه لان ربنا قال كده طب انت شفته شفت العرش كاني كاني شفته هي دي الرؤيه ان رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنه والنار فايه فكأن فكأن رأي عين كيف أصبحت يا حارثة قال أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها قال عرفت فالجم هي دي الرؤية القلب يشوف تبقى شايف تبقى شايف الجنة وشايف النار شايف الملائكة شايف الشياطين وشايف الفتن شايف هي دي مصيبتنا في زماننا ان احنا ما بنشوفش عمي القلوب مش شايفين الحق من الباطل مش شايفين الصواب من الخطأ مش شايفين الهدى والنور من الظلام والمعاصي مش شايفين الحلو من الوحش الحلاوة من المرارة مش شايفين مش شايفين لو شفنا يحصل ثبات الفؤاد فإذا ثبت الفؤاد انتقل إلى اللب إلى الإيه؟ اللب فتم العمل اللب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الذين يستمعون القول فإيه تبعون أحسن هو ده بقى إن لما يدخل القول الصالح للصدر ينشرح الصدر للقلب يطمئن القلب للفؤاد يثبت الفؤاد يحصل اليقين تحصل البصيرة النور يشوف القلب ينتقل للب تعمل بقى باللي انت سمعته عرفت انت ما بتعملش ليه لان صدرك مقفول اصلا ما الشغل ما وصلش ما دخلش مقفول التاني بقى بتاع المعاصي ان المعصية دخلت الصدر انشرح دخلت على القلب تقلب دخلت على الفؤاد عمي تدخل على اللب فيصبح القلب قلب شيطان جبت الكلام ده منين قال رسول الله في حديث حذيفة كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت له يا رسول الله قد كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت فهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن خير فيه إيه؟ دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر هو ده في ناس كتير فيهم خير بس خير في ايه في دخن مش على السنة هو خير بس مش على السنة خير فيه دخن يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي قلت فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت صفهم لنا يا رسول الله أخشى أن يدركني زمانهم قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لهم قلوب شياطين في جثمان إنس حديث صحيح مسلم فيا مناس الجسم جسم إنسان والقلب قلب شيطان يا مناس الشر توغل من الصدر للقلب للفؤاد لما وصل لللب بقى ايه بقى شيطان عشان كده تلاقي ده اللي قلبه قلب شيطان تحس انه فعلا شيطان ازاي وصل لدي شيطان ازاي فكر في دي شيطان ازاي عمل دي شيطان ازاي يقدر على دي شيطان انت مش ملاحظ في ايام التلج دي وتلاقيك لابس بدله وبلوفر وجرافطه وشراب وبلطو ومش عارف ايه وتلاقي واحده لابسه لحد فوق لفخدها عريانه في التلج ده زي شيطانه هي دي الشياطين بقى شياطين تلاقيه خارج الساعه 2 بالليل ويسافر مش عارف فين ويعمل ايه ويصبح الصبح فين ايه ده شيطان نعوذ بالله من شياطين الانس والجن في شياطين كتير خلاص الكلام عشان نروح انت مين انت ايه انت فين محتاج الليله دي ما تنامش غير لما تعرف اسمك عند ربنا ايه ونكمل ان شاء الله المره الجايه اسال الله ان يثبتنا واياكم على الايمان ويعافينا واياكم من البلاء وينجينا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل اللهم وارزقنا الصدق في طلب الاخلاص اللهم اصلح زوجاتنا واولادنا اللهم ربي لنا اولادنا